السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم شبابنا وأخواتنا في اللقاء اليومي المعتاد في رمضان وكل يوم آية أم وكالعادة في بداية اللقاء اليومي المعتاد نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شوية عبال ما الناس تيجي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون
بس ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أحسب الناس أن يتركوا أن يزعموا أحسب الناس أن يتركوا أن يدعوا أحسب الناس أن يتركوا أن يتكلموا فيقولون ما ليس في قلوبهم ويدعوا ما في قلوبهم أو يزعموا شيئا ما دون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وهم لا يفتنون أي وهم لا يختبرون أنت قلت أنت بتحب ربنا أنت قلت أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم أنت قلت أن أنت بتموت في الدين أنت بت- قلت أن أنت ه- بتحب الجنة أنت قلت أن أنت ملكش الا ربنا انت قلت انت قلت انت قلت عمال تقول انت قلت انت قلت كويس انت قلت فما دام قلت تبتلى فلا- ما دام قلت تبتلى تفتن تختبر يعني فما تختبر يا تطلع صادق فيما ذكرت يا تطلع كاذب قال ولقد فتنا الذين من قبلهم يعني ده مش حادث عليك انت بس فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين طبعا الله عز وجل يعلم ابتداء الصادق والكاذب ولكن هذا العلم اسمه علم يحاسب الله عز وجل عليه العباد علم يحاسب نفس درس عقيدة فهما ان العلم ثلاثة علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وعلم يحاسب الله عز وجل عليه العباد أربع أنواع كا- كان ويكون وما لم يكن لو كان كيف يكون لو بتاع كلمة لو تمام اللي هو لو كنت نزلت بدري كنت لحقت الامتحان لا كان ممكن تنزل بدري تخبطك عربية ما تلحقش الامتحان برضه مفيش مشكلة خالص تمام فده علم خاص بالله عز وجل ما لم يكن لو كان كيف يكون اللي هي مثلا في قول الله عز وجل ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا تمام آه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا لما نهوا عنه فهم مش هيردوا بس لو ردوا عادوا لما نهوا عنه الله عز وجل أخبر عن ذلك ولو خرجوا فيكم هم ما خرجوش بس لو كانوا خرجوا ما زادوكم إلا خبالا تمام فده علم يح... ده علم ما لم يكن لو كان كيف يكون وفي علم بقى آه، آه، رقم أربعة اللي هو علم يحاسب الله عز وجل عليه العباد هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيه قال ولقد فتنا الذين ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله عز وجل أي ليعلمن علم يحاسب الله عز وجل عليه العباد لأن ده بيكون علم مشترك العبد علمهم من نفسه لأنه تصرف والله عز وجل شاهد على علم هذا العبد على نفسه شاهد على علم هذا العبد على نفسه واضح فده اسمه علم يحاسب الله عز وجل عليه العباد ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وإلا فالله عز وجل يعلم ابتداء من الصادق من من الكاذب ثم قال جل في علاه هو بيني وبينكم يعني هو انا كنت عايز اقول الايه دي بصراحه هي دي يعني هي دي اللي انا عايز اقولها بصراحه اللي جايه أم حسب الذين يعملون أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون بصوا أنا فعلا في الآية دي والله وأنا واقف في الصلاة وكأني لم أسمع غيرها والله وكأني لم أسمع غيرها قال تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون آه والله والله انا ما كنتش ناقي قوي اصلا اجيب من اول ايه بس انا لقيت الايه اللي احنا هنتكلم عليها هي ايه في البدري قوي فقلت اخلي الشيخ يقرا من البدايه بس والله وكاني لم اسمع غيرها ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون حقيقه حقيقه وانا بسمع الايه دي آه حسيت آه حسيت انها تطيب خاطر من ربنا قوي قوي وحسيت انها كرم وفضل ورحمة على كل واحد قابض على ضي... على دينه في هذا اليوم في هذه السنين في هذه الأوقات في هذه الأزمان حسيت انها تطيب خاطر لكل واحد قابض على الجمر حسيت ان دي جاية بتطيب خاطر كل واحدة منتقبة او مختمرة او لابسة حجاب شرعي عامة ماشية في الحر حرانة وشايفة قدامها واحدة متخففة جدا عشان خاطر الحر قال تعالى أم حسب الذين يعمل يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون حسيت إن هي تطيب خاطر لكل واحد قدامه فرصة ان هو يتعرف على بنت ويعمل معاها علاقة واعرض او البنت ذات نفسها معجبة بولد وجالها واعرضت ام حسب الذين يعملون السيئات ساء ما يحكمون وهي قاعدة وممكن تكون متغاظة ان فلانة ماشية وفلانة بتعمل وفلانة وهي مضغوط عليها حسيت ان هي تطيب خاطر لواحد متغاظ هيموت ويرد على الشخص اللي بيسيء بيسوء اللي بيسيء ليه ده ونفسه يرد عليه بس ساكت وكاظم الغيظ ومن جواه بيقول اهو قليل الادب بس جاب حق وفين حق انا كان الايه جايه تقول ام ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقون ساء ما يحكمون لما تشوف ولد واد موديل موديل شعر ايه ووش ايه وشكل ايه ودنيا ايه ولبس ايه وانت يا عيني متمرمط في المذاكرة و... وسايبها بسرعة ونازل تصلي و... وهو بيضحك من قلبه قوي وماشي وفرحان و... وانت شفته وانت رايح تصلي وكنت بتذاكر اصلا و... هو راحة الدماغ وتكبير الدماغ اللي عنده ده جابها منين نفسي انا كمان تلاقي الايه جايه بتقول لك ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقون ساء ما يحكمون ان انت تبقى ماشي في الشارع بتقول يا رب ارزقني زوجة صالحة ويعدي قدامك واحد جنبه زوجته عاملها فاترينا لكل واحد ممكن يبص عليها وانت تقول انا نفسي اتجوز اي حاجة وبعد كده تعدي قدامك دي اي حاجة اهي هترضى فتلاقي الآية دي جاية تطبطب تطبطب عليك كده وتطيب خاطرك أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون كلام بعض الناس اللي بتطلع على التلفزيون من فنانين ولا مغنيين ولا مذيعين ولا أحيانا دعاة وكأن اللي هيعمل كما كمن لم يعمل واللي هيغض بصره زي اللي مغضش بصره واللي قامش لصلاة الفجر زي اللي ما قامش لصلاة الفجر واللي مسك المصحف وعينه اتمققت زي اللي ما مسكش المصحف واللي دفع كل فلوسه عشان خاطر يبر أهله زي اللي ما دفعش حاجة واللي لبس أحسن لبس وعاش أحسن عيشة زي اللي صبر على المرض أو الفقر أو الحاجة وزي وده بالظبط اللي عمل علاقة في الكلية زيه بالظبط زي اللي ما عملش علاقة واللي غض بصره زي اللي ما غطش واللي حفظ اللي غضش وز- واللي حفظ قرآن زي اللي ما حفظش واللي لبست حجاب زي اللي ما لبستش حجاب واللي كظم غيظه زي اللي ما كظمش واللي اتعرض للبلاء شديد عشان ثابت على دينه زي اللي ما اتعرضش عايزين يفهموكوا كده لا قال تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات لا أن يسبقونا ساء ما يحكمون الأستاذ جايب لب- فلوسه كلها من حفلات الغنى ورايح يبني مسجد وفلانة جايبة فلوسها كلها من التمثيليات اللي فيها وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها تمام وبعد كده رايحة تعمل موائد رمضانية أيام ما كان فيه وفلان وفلان وانت شايف الله كل ده خير الله- هم هيعمل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة يا ابني يا بنتي يا أخويا يا أختي يا أخويا الكبير يا أختي الكبيرة والله العظيم الطريق ده أنا بقول لكم أهو عشان بس ما- النا- الناس اللي بتقعد تطلع تقول أنت يا مش هتحس آه، آه، ب- براحة إلا في الطريق ده راحة بال آه انما راحه جسد لا عايز ده لو ك- لو كنت انت عايز تكون من السابقين عايز تكون من السابقين هتتعب انا بقول لك اصل ال- ال- الطريق ده يا جماعه ماشيه فيه ناس جامده قوي ابو مسلم الخولاني و- و- و- و- ومثلا محمد بن واسع يعني ناس جامده قوي سفيان الثوري يعني ناس جامده قوي تعال بقى هات من اول الصحابه بقى صل- رضي الله عنهم ناس جامده قوي فتخش انت بقى تخش كده كانك بقى زي كان حد بيكلمني بيقول لي عندي عجب فبقول له انت بتصوم في العادي غير رمضان يعني يوم وتفطر يوم قال لي لا قلت له طب بتصلي 11 ركعه قيام ليل كل يوم قال لي لا قلت له طب حافظ القران كله قال لي لا قلت له طب بتصدقت بنص مالك او مالك كله قبل قال لي لا قلت له طب بتغض بصرك تماما و... و... اللهم لك الحمد ربنا سبحانه وتعالى يعني منن عليك ان انت ما شفتش نظره فجاه في حياتك الا على الاقل مره واحده بس مثلا او مرتين بالكتير قال لي لا طبعا قلت له طيب انت ما ب- عمرك ما اغتبت في حياه قال لي لا قلت له ما انت معجب بنفسك ليه عشان بتصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء بس في بقى خطاب خطاب ايه انت مش بتصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء انا عارف ان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول آه، آه، آه، فيه افلح آه، آه، آه، ان صدق انما والله لافعلن ذلك ولا ازيد مش ه- ما- هم اللي ربنا فرضوا بالملي افلح ان صدق صحيح بس دايما في برنامج حتى بتاع السنه دي ال- شهاده التقدير ان كنت بقول ان في نوعين من انواع النفسيه نفسيه ابو بكر الصديق اللي عايز يخش الجنه من كل الابواب ونفسية الأعرابي اللي هو بيقول لك يا دوبك هعمل بس اللي عليا دي نفسية ودي نفسية وفي كل خير ولكن دي نفسية أبو بكر تخيل بقى واحد تاني واحدة وبنت عمتها دي متدينة ودي مش متدينة خالص والخطاب في العيلة ليهم أو في التلفزيون ليهم أو في المعرفش إيه وكأن الاتنين زي بعض لأ اللي لبس حجاب شرعي سليم مش زي اللي ما لبس حجاب شرعي سليم يا جماعة اللي اتجوز واتقى الله عز وجل في زوجته مش زي التاني نفسي في مليون موضوع نفسي اتكلم فيه بس ان شاء الله بعد رمضان لو ربنا سبحانه وتعالى رزقنا ال- العمر اللي قطع من وقته ومن جهده عشان خاطر ينظر لولاده ويربيهم ويشارك في تربيتهم ويكون حنين عليهم مش زي التاني اللي كان قادر ان هو يتنرفز على زوجته بس سكت وكظم الغيظ عشان خاطر يرضيها مش زي اللي كسرها ورماها ده مش هيبقى زي ده اللي غض بصره مش زي اللي ما غضش بصره اللي ما مسك المصحف مش زي اللي ما مسكش المصحف اللي اتعلم دينه مش زي اللي ما اتعلمش دينه عمرهم ما هيكونوا زي بعض فضلا بقى ان انا اقول اللي صلى مش زي اللي اتقلب ماشي على البحر مع واحدة واللي قضى ليله وهو بيقوم الليل وبيصلي ورافع ايده للسماء مش زي اللي كان عمال يتفرج على برنامج تلفزيون ولا بيتفرج على تمثيلية مش مستحيل أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ده إيه التبجح ده ساء ما يحكمون يا أخي أنا عايز أقول إيه افرح بدينك افرح بتعبك افرح ان انت بتقرأ وبتسمع وبتجاهد نفسك وبتثبت على الدين وبتسمع كلام نقدي ولسه مكمل افرح الآية النهاردة جاية تقول لك افرح أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ورب الكعبة ما هيحصل أقسم بالله ما هيحصل ساء ما يحكمون زي ما النها- النهاردة هو ولا هي منطلقين في اللي يعملوه واللي ما يعملوهوش بمزاجهم وانت ولا وانت ماسكين نفسكم عشان ربنا سبحانه وتعالى بكرة يجي يوم القيامة وتلاقي نفسك منطلق إلى الجنة وهو ذنوب مكبلاه ساء ما يحكمون ده ربنا عدل وفكرة ان الخطاب دايما يكون ما تقلقش وما تقلقش ما تقلقش ارجع لربنا يتقبلك انما ما تقلقش يتساوى اللي يعمل وما يعملش ساء ما يحكمون الشاهد آية النهاردة جاية تقول لو انت بتتعب نفسك تعبك مش هيروح حاضر وعمرك ما هتتساوى بغيرك ومن الظن السيء بالله أن يسوي بين من عمل من عمل في هذا الدين ومن لم يعمل من الس- سوء الظن بالله سوء الظن أن يرحم من لا يستحق وأن يغفر لمن لا يستحق ده من سوء الظن بل يرحم من يستحق بعلمه جل في علاه لا دخل لنا يرحم من ولا لا يرحم من ولكن أنا لازم أخد بأسباب أن أنا أرحم أتوب واستغفر و ونيب لله عز وجل آية تانية كنتش ناوي أقولها بس آه، بس أقولها أقولها أقولها أقولها أقولها ما أصل هي بصراحة ما تعديش أصل خلاص مش هنرجع ومش ممكن مش يكون آخر رمضان ولا حاجة فنبقى فنبقى جبناها يعني نبقى جبناها برضو معلش قال تعالى ايه عايز اجيبها لكم بس بصوت بصوت الشيخ لأن صوته جميل اللهم بارك يلا بينا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمين تلاتة اتنين واحد اشتغل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين الآية دي برضو يعني معلمت النهاردة إن الذي فرض عليك القرآن إن الذي فرض عليك القرآن اه، فرضه أي أنزله يعني أو فرض فيه الأحكام يعني وبين فيه الحلال والحرام كده فإن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى إلى اه، معاد أنا عايز أقول إيه إن الذي فرض عليك القرآن اللي أنت بتقرأه كل يوم إن الذي أرسل إليك القرآن اللي أنت بتقرأه كل يوم وبتسمعه كل يوم في الصلاة وماسك المصحف وعمال تقرأه كل يوم دي معلومة أنا بقولها لكم يعني تمام من القرآن إن الذي فرض عليك القرآن ماله لردك إلى معاد بس خلاص مش عايز أقول حاجة تانية. فبما إنك سمعت القرآن فخليك عارف إنك هتتحاسب- هتتحاسب على ده فلو سمحته الناس اللي بتسرح في الصلاة وبتسرح وهي بتجيب الورد وعمالة تقرأ كتير من غير ما تفهم أنا بس عايز أقول لك اللي أنت مش فاهمه ده أنت تتحاسب عليه والله العظيم يا جماعة الناس اللي واقفة بتسرح في الصلاة ومش عارفة الشيخ بيقول إيه وبتفوق وهو بيقول الله أكبر سمع الله لمن حمده كده بتفوق في الحتة دي اللي أنت عدى من على جنبك هوا ده ده هتتحاسب عليه لا ردك إلى معاد اللي أنت بتقرأه عشان تجيب ختمتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة والأرقام الخزعبلية اللي, اللي أنت بتقوله ده اللي أنت بتقوله ده اللي أنت بتقوله ده اللي أنت مش فاهمه ده اللي أنت مش مركز فيه ده ومش عارف معناه ده ده أنت هتتحاسب عليه بس دي كانت معلومة كنت عايز أقولها لكم فسيبك بقى من كل اللي أنت عمال تفكر فيه اقرا كويس وافهم واسمع عشان أنت هتحاسب مش أنت هتحاسب جزاكم الله خيرا وما تنسوناش من صالح دعائكم ان شاء الله اراكم غدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله